Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash people today.
بودكاست صوت
كيف تتأثر السيرة الذاتية بقراءتنا لإلها؟ وكيف بتأثر على الخطاب السياسي والإعلامي؟ وشو مستقبل هذا النوع من التوثيق مع ازدياد اعتمادنا على وسائل الإعلام الحديث؟ أنا جنى قزاز بقدم لكم بودكاست حرر نستضيف في هاي الحلقة محمد عبد العزيز باحث في السيرة الذاتية بخلفية أكاديمية في التاريخ أصدر كتابين مودة الغرباء والأنس بالراحلين وهي قراءات شخصية في السيرة الذاتية والمذكرات ومنغمس حاليا في إنتاج الأفلام الوثائقية عن الشخصيات التاريخية أهلا فيك محمد اهلا اهلا جنى شكرا اني معاكم ان انا في بودكاست حقيقي في صوت بدون تصوير فحابب التجربه الصراحه شكرا لانضمامك أهلا بداية محمد احكي لنا شوي كيف نشأ اهتمامك في توثيق وكتابة السيرة الذاتية الصراحه ان الموضوع بدا معايا من كليه الاداب قسم التاريخ انه انا كنت بدرس مواد تاريخيه بس المواد التاريخيه بندرس عصور يعني مثلا بندرس تاريخ الحضاره الفرعونيه او القرون الوسطى لكن كنت بقى في كل مادة كنت بدرسها عن الشخصيات العظيمة في كل عصر أو الأبطال أو المهمين بحب أقرأ عنها بحس إن هي طريفة شارلمان مثلا في ال- في أوروبا هارون الرشيد عندنا جمال عبد الناصر السادات وبعدين بلاقي نفسي بقرأ خارج المنهاج حتى بتاع الكلية قصص خاصة بيهم وحكاياتهم وبستمتع فيها فمن هنا يعني أنا جاي من خلفية تاريخية لكن بعدين بدأت أحب أستطرد مع هذه الشخصيات وأتعرف عليها أكتر فاظن ان هو ممتع وبيخلي التاريخ فيه روح يعني تبدا تفرق ما بين كل شخصيه ومزاجها وميولها طريقتها في الحياه افكارها الاجزاء الطريفه من حياتها يعني الناس بتعرف عبد الناصر كسياسي بس ساعات بهتم مثلا انه اتعرف عليه كشخص بيحب السينما او عبد الناصر القارئ ايه كان بيقراه او ايه اللي كان بيشاهده في الافلام وايه تعليقاته على الافلام اللي كان بيمنحها احيانا او بيجيزها فاحيانا بحس ان الزوايا دي بتعطي اضاءه للشخصيه اكتر من الشخص السياسي فقط فمن هنا جاءت حبي للشخصيات وبدات اجمع واقرا فيها واصدرت الكتابين في هذا السياق اللي هي قراءاتي في السير الذاتيه والمذكرات لعرب واجانب وعلى المستوى الأوسع وين بتشوف أهمية هذا العمل يعني أين تكمن أهميته؟
يعني الصراحه ان هو يعني في عده مستويات في الاهميه اول مستوى هو طريقه سهله لتقديم التاريخ للناس الناس عايزه تعرف التاريخ عن طريق شخصيه فانا ممكن اقول لهم انه في القرن التاسع عشر في مصر احداث مهمه وحمله فرنسيه وفي محمد علي لكن وفي تحديث مصر وكده لكن الناس ممكن تسترعي انتباهها لما تقدم لهم التاريخ عن طريق نابليون اللي هو شخصيه عنده 29 سنه بياتي الى مصر وبيدخل الحمله الفرنسيه عنده طموحات ساعتها بيكون تقبل التاريخ بشكل اكثر جاذبيه كذلك شخصيه محمد علي فانا بظن ان اهتمامي جاي من مدخل التاريخ انه ممكن التاريخ نفهمه اكتر عن طريق الشخصيات فانا مدخلي لتاريخ مصر ممكن محمد علي وعبد الناصر ومصطفى النحاس وسعد زغلول ممكن مدخلي لتاريخ الاردن هو اهم الشخصيات الشعراء والادباء اللي كانوا موجودين فيها الملك حسين الملك عبد الله اهتمامي ب- ب- بجلوب باشا فبلاقي نفسي انه ممكن افهم تاريخ الاردن عبر اهم الشخصيات التي مرت فيها او اثرت فيها كذلك تاريخ السعوديه فاهتمام بتاريخ الدول العربيه بينعكس انه بقرا تاريخ الدول في تاريخ شخصياتها سياسيينها او الاعلاميين او الادباء واظن ده اهتمام مشترك لناس كتير الناس بتحب تسمع التاريخ عن طريق الشخصيه يعني يشوفوا البطل مع انتباهي دايما لمزلق القي... يعني او ايه اللي هو الفخ خلينا نسميه فخ القيام في أسط... انه تحويل الشخصيه الى اسطوره عظيمه فخ الاخر هو الابطال انه ده طبعا انا مؤمن ان في كاريزما وفي حضور للشخصيات المهمه وفاعله في التاريخ لكن ده لا يعني ان الاشخاص اللي كانوا حوالينهم من مستشارين وناس كان لهم دور كان لهم ادوار حتى لو في الكواليس فضلا عن ادوار الناس العاديه يعني انا لما بدرس قائد عسكري مهم او سياسي مهم زي تشرشل ما تقدرش تنسى ادوار الجنود العاديين احوالهم وحتى لو قدرت اوصل لسيرهم حكوا ازاي شايفين المعركه من وجهه نظرهم فانا بحب افهم الابطال كانوا بي... بيعملوا ايه في التاريخ لكن بكون منتبه دايما انه ده لا يعني ان احنا ننسى الاشخاص العاديين اللي هم المزارعين او العمال او الجنود او السكان او المحليين ايه روايتهم على الموضوع طبعا دول مشكلتهم ان روايتهم ما بتظهرش بسهوله لا توثق لانه الناس غالبا بتدور على السياسي والبطل العظيم انه يحكي لنا قصه حياته لكن الانسان العادي اللي وقع عليه الحدث كيف نظر اليه احيانا يقع في ايدي هذا النوع من المذكرات فبهتم بيه جدا انا مهتم بقاده حرب اكتوبر كتبت مره عن فريق محمد فوزي وبقرا عن حياه سعد الدين شاذلي ومهتم بيه لكن لما بيقع في ايدي مثلا مذكرات جندي مصري كان على الجبهه وكتب يومياته بعتبرها ماده ثريه لان الجندي دوت هو هو اللي قاتل على الارض هو اللي شاف الصعوبات فممكن يكون في طموحات عند القائد وبينسب ليه الفضل لكن في النهايه الجنود مهمين ف ودي ممكن يكون اللي اثر فيا هو المؤرخ خالد فهمي عنده كتاب مهم عن جنود جيش محمد علي حكى عن حياه الجنود وحياتهم الصحيه واحوالهم وعلاقتهم حتى مع اهلهم وازواجهم زي كانوا بيسافروا في معارك طويله لمده سنوات فنبهني لفكره حياة الناس العاديين وازاي ممكن نأرخ لها طبعا مصادرها قليلة مش زي مصادر كتاب مش زي مصادر الأبطال والسياسيين والقادة لكن لما بنقراها بنقدر ندي صورة متوازنة عن الباشا والفلاحين أو الباشا والجنود والصورة المزدوجة دي بتكمل المشهد بدل ما يكون مشهد فيه عظماء والشعب تحت أو الناس العاديين أدوارهم غير فعالة حدثنا شوي أكتر عن أثر السيرة الذاتية في فهم الخطاب السياسي وأثرها على الخطاب السياسي أنا أعتقد أنه السيرة الذاتية ممكن ننظر ليها في العصر الحديث على أنه هو سؤال سؤال ديمقراطي بمعنى أنه أنا أريد أن أكون سياسي مهم فيجب أن يكون لدي سيرة حتى أقنعك بوجودي السياسي في انتشار أو في حضور للسيرة الذاتية لما يكون في مجتمعات فيها ديمقراطية وحريات ليه؟ لأنه أنا كسياسي أريد أن أروج لنفسي أريد أن أدخل انتخابات أو أحصل على أصوات الناس أو أعدد مآثري وإنجازاتي فلذلك لازم أقنع الجمهور في المجتمعات الاستبدادية ما بيكونش في داعي كتير إن أنت تقنع الجمهور فممكن ما بتزدهرش هذا النوع بشوف مثلا في الغرب لا لأنه أنت في الغرب تريد أن تقنع شريحة من الجمهور أنك قمت بدور مميز سياسيا في فتره توليتها مثلا يعني هيلاري كلينتون في فتره توليها لوزاره الخارجيه كتبت مذكرات عن هذه الفتره لانها تطمح ان تكون رئيسه جمهوريه بعد ذلك فهي تقول هذه اوراق اعتمادي انظروا ماذا قدمت او ماذا فعلت في الوزاره يعني ذلك فكروا فيا كرئيس فهو كانك تريد ان تقنع الجمهور بجداره دورك بالكواليس التي قمت بها بافعالك بتبرير بعض الاخطاء التي وقعت فيها احيانا هي فرصه للسياسي انه يتحدث للجمهور ويقول لهم انا موجود وكذلك الاعلامي طبعا الاعلامي بيشرح دوره انا عدد المذكرات اللي شفتها للاعلاميين اجانب كثيره جدا اوبرا تريفر نوا او في باربرا ويلتز في كميه اسماء كثيره من مقدمين برامج مش مشهورين لهم مذكرات تحكي عن كواليسهم في العمل الاعلامي في العالم العربي بلاقي ان ده اقل شويه بلاقي ان العدد اقل وشو بتعتقد السبب؟
هو نفس السؤال هو انه هؤلاء بيبقى في جمهور ليهم بيحاسبهم او بيراجع معهم مواقفهم فبيبقى في ضروره لكتابه مذكرات ممكن في العالم العربي هذه الدرجة من المحاسبة أو مسؤولية الشخص أمام جمهور أحيانا الإعلامي عندنا في العالم العربي بيغير مواقفه فهتبقى المذكرات عبارة عن تناقضات يعني ما فيهاش خط سير واضح كان مخلص فيه لفكرة معينة أو ناضل من أجلها من المذكرات الإعلامية اللي توقفت عند أو كتبت عنها أكثر من مرة هي مذكرات حمدي قنديل لأنها كانت منطبق عليها شرط مذكرات إعلامي له تجربة في التلفزيون المصري في الستينات لغاية برامجه الشهيرة في العشرين سنة الماضية رئيس التحرير وقلم رصاص المهم هو ذكر ملابسات العمل كله ليه هو اشتغل في الإعلام وإيه المصاعب اللي واجهته وعلاقته مع وزارات الإعلام في مصر صفوة الشريف في أحد المرات ذهب إلى الجزائر وصور مع الرئيس بوتفليقة لقاء لمدة ثلاث ساعات فهم نزلوا الجزء الأول على التلفزيون المصري وبعد ذلك لم يذاع الأجزاء الباقية فكان قرار سيادي من الوزير انه هذه مده طويله لرئيس دوله اخرى ان يعرض على التلفزيون المصري انه رئيس مبارك لا يتكلم كل هذه المده المهم امثله من هذه القصص والمشاهد هو اعطاها عن تدخل السياسي والاعلامي عن كيف يوقف برنامج بسبب تعديه خطوط حمراء او انه ناقش قضايا لا يمكن ان تظهر في الفضاء العام فكانت مذكراته مفيده لانه يعني احنا نعرف البرامج لكن لا نعرف من الذي اوقفها ولماذا تدخلوا وما الذي يحدث في الكواليس وهو كان هذه المفيدة تمنيت أن يكون هناك أمثلة منها بعض المذكرات بعض الإعلاميين في العالم العربي بدأوا يكتبوا فيد فوزي مش مذيع مشهور كتب مذكرات حاليا حصلت عليها مؤخرا ذكرت حمد قنديل لكن عدد الشخصيات الإعلامية كبير يستحق أن هم يدونوا أو الناس اللي لها علاقة بالإعلام وزراء إعلام أيضا لهم دور أو شهادة على دورهم في المجتمع السياسي فانا اعتقد انه الفرق بين العالم العربي والغربي هو سؤال الديمقراطيه في الغرب هناك ترويج السيره كانك تروج لمسيرتك السياسيه في العالم العربي هذا ليس سؤال مطروح مع انه مؤخرا يزداد العدد كتابه السير والمذكرات في العالم العربي يعني هناك تحسن عن الماضي مؤخرا صدرت مذكرات عمرو موسى كان امين عام جامعه الدول العربيه واستخدم الطرق الاجنبيه اللي هو سجل بعض التسجيلات واتى بمحرر ودي ايضا ثقافه جديده على السياسي يعني مش ضروري تكون كاتب بس في محررين لهذه المهنه برلسكوني في ايطاليا جاء بمحرر شهير لكتابه مذكرات وهذه المهنه موجوده في الغرب وهي مهنه عريقه ولتر ايزيكسون احد اشهر محرري السيره الذاتيه في العالم المشاهير بيجيبوه وبيتفقوا معاه على كتابه السيره الذاتيه ومش معنى كده بتكون سيره فيها مدح على العكس بيكون فيها نقد لكن بيبقى انت فرصه ان انت تتقابل الشخص والبطل ويكتب سيرته يعني والتر دوت قابل ستيف جوبز وكتب سيرته كتب الان مؤخرا صدرت سيرته عن ايلون ماسك واصدر قبل كده سيره لشخصيات تاريخيه هنري كيسنجر السياسي الامريكي وزير الخارجيه السابق فهذه المهنه يعني ليها تقاليد واصول احيانا يكتب اسمه على الكتاب احيانا يستعين بكاتب شبح لا يضع اسمه على الكتاب وياتي ليساعدك في اخراج الكتاب بدون ان يظهر اسمه في احد المرات تبجح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في قول انه هو الذي كتب مذكراته بنفسه كل كلمه هي مذكرات ضخمه فمزحت الصحافه في بريطانيا انها لذلك اتت المذكرات ضعيفه قالوا له ففي عالم من تفاعل مع المذكرات في بريطانيا في هناك جوله احد الافلام اللي شفتها مؤخرا افلام وثائقيه هتحكي عن جوله ميشيل اوباما في الولايات الامريكيه لترويج لكتابها الجديد سيرتها الذاتيه تذهب إلى كل ولاية هناك حفلات توقيع مقابلات مع الجمهور قراءة في أحد المكتبات كذلك جولة إلى أوباما مبلغ ضخم أتذكر كان 30 مليون دولار هذا أكبر رقم سمعته في صناعة الكتب تقريبا 30 مليون دولار دفعت حتى يكتب الرئيس السابق وزوجته سيرتهم الذاتية فيبدو الموضوع كله صناعة وتعطي لنا تفاصيل عن ما يحدث في السياسة لأن هناك شفافية ودرجة عالية من الحديث عما دار في يعني أروقة المؤتمرات والكواليس فالأوروبيين بريطانيين وأمريكان وغيرهم نستطيع الكشف كثير عن تفاصيل ما حدث لأنه أصلا المعلومات هذه ليست سرية ليست هناك تعامل مع المعلومة على أنه كانت أحاديث خاصة وسرية لا هناك تعبير المعلومات هذه تذهب للصحافة هناك حرية تسمح بتداول المعلومات فاذا قصدي حريه تداول المعلومات وحريه الصحافه والشفافيه هتجديها ان هي في المذكرات لو لم تكن هناك حريات او شفافيه او تداول معلومات حتى لو كتبت مذكرات في العالم العربي هتاتي المشكله انها لن تكون صريحه او ستكون ضعيفه ولا تأتي بجديد أو تسكت عن الملفات الخطوط الحمراء أو لا تقترب من الملفات المحظورة ولا تقدم شهادات آه، مهمة مؤخرا مريت بتجربة يعني على وسائل التواصل الاجتماعي بما أن حديثنا متصل يعني أحد الضيوف في أحد البرامج حكى حادثة تاريخية مع وزير تخطيط عراقي في عهد صدام حسين هذا الشخص حكى الرواية من وجهة نظره وقدمها على أحد البرامج المشهورة جدا على التلفزيون بالمناسبة هو الشخص الذي كان يدعي عليه هذه القصة قصة ادعاء أنه كان فاسد ماليا هناك كان رواية أخرى اللي هي رواية الوزير لكن أين وجدنا رواية الوزير في مذكراته فيومها كتبت على وسائل التواصل أنه من المهم الاستماع إلى رواية الضيف في البرنامج التلفزيوني لكن أيضا علينا أن نستمع إلى رواية الوزير العراقي ومن حسن حظنا أنه سجل روايته في كتاب وفي الرواية الوزير العراقي كان يقول أن المحاسبة التي أتت لي كانت بسبب وشاية سياسية وليس فساد مالي وحكى تفاصيل محاكمته ده أستشهد بيه إيه؟ إنه المذكرات تعطي صوت للشخص وفرصة إنه يحكي روايته لأنه الذي يبقى هو ال- الرواية التي حكيت ماذا حدث أو ماذا جرى الذي يبقى هو من يكتب فلذلك أنا دايما بتمنى أن الصناعة دي تزدهر عندنا في العالم العربي وتتطور إلى أن تكون آه، في اهتمام من السياسيين والصحفيين بتسجيل آه، تجاربهم الإعلامية أو حتى تجاربهم الفنية يعني في كتاب مر عليا من فترة كان طريف بأنه قلت إن الطريقة دي مش موجودة في العالم العربي في صحفي آه، لازم آه، فريق- فرقة مصرية مشهورة بتغني وقعد معاهم عدة شهور وحضر حفلاتهم وحضر كواليس الأغاني وكده بعدين راح كتب كتاب عن هذه الفرقة أنا كان عجباني الفكرة إنه فكرة معايشة إنه صحفي عايش هذه الفرقة وقدم سي- سيرة للفريق فيها أحد الشخصية عن خلفياتهم عن مين هم فالنوع دوت مهم يعني يعني تبدأ من الفنان ومن رحلته إلى السياسي والصحفي ميزة السيرة الذاتية إن هي مش مختصة بمجال معين ممكن تقدم سيرة آه، لشخص آه، يعمل في النفط ممكن تقدم شخص بيعمل في المقاولات أنا مرة قابلت كتاب عن سيرة شخص بيشتغل في تجارة المقاولات حكي عن قصة حياته كل المهن قابلة أن تكتب سيرتها المهم هو المدخل ممكن تقدم سيرة ل- للعقارات وال- والتجارة أو ال- يعني في عالم السير في مفاجآت دائمة وممكن ما يميز السير المكتوبة من شخص آخر عن شخص عايشه إنه بيضويلنا على أو بيكشف لنا جوانب أخرى ما كنا رح نعرفها عنه لولا توثيق هذا الشخص لإلها آه، ممكن هون أستحضر أول كتاب بيخطر على بالي وهو آه، كان اسمه Leap of Faith كتبته الملكة نور زوجة الملك حسين الراحل ضوت لنا في الكتاب على جوانب خفية بشخصيته يمكن مش هاي الواجهة اللي بتبين لإلنا عن الملك حسين هو دايما الشخص الصلب القوي الكاريزماتي بس هي قدرت مثلا تبين لنا الجوانب الشخصية ال- الخفية من شخصيته شو في نماذج أخرى ممكن تستحضرها لسير انكتبت عن أشخاص وكشفت لنا على جوانب مختلفة من شخصيتهم يعني انت بما انك ذكرت الاردن فانا مره لاحظت انه عدد الشخصيات ال- في الاسره ال- الهاشميه كتبت مذكراتها هو كبير نسبيا مقارنه باسر ملكيه اخرى في العالم العربي يعني قد تنافس مثلا الشخص الاسره العلويه في مصر بما كتب عنها الملك عبد الله المؤسس الاردن ايضا له مذكرات الملك حسين له عده مذكرات مهنتي كملك وايضا كتب عنه مذكرات وك- او تراجم وكتب عن حياته زي كتاب افي شلايم اسد الاردن في ثراء في ان انت تجد بعض المذكرات بعض المسؤولين اللي كانوا موجودين في الدوله زي مضر بدران آه، اشخاص كانوا في الديوان كتبوا مذكرات فك... فانا لاحظت وانا مراقب خارجي ب... بكتشف هذه العالم انه كان في الاردن عدد مميز من المذكرات او كتب يعني ع- عدد جيد من المذكرات بالتاكيد لازم في قراءه المذكرات يبقى في نقد وتفاعل معها ده ده مميز جدا يعني في النهايه دي روايه ويجب ان تكون آه، هناك نقد ليها وبسميها بسميه ضرب الروايات عارفه اللي هو ضرب الروايه دي بروايه اخرى حتى نصل الى اكمل صوره لانه السير الذاتيه هي عمل آه، ذاتي يعني انت بتكتب ما رايته او ما شاهدته لكن في النهايه لازم نعرض هذه الشهاده على شهادات اخرى حتى نصل الى صوره متوازنه امس يعني انت بتسالين عن السيره الذاتيه امبارح كنت بقرا عن كامل الشناوي ده من اهم الصحفيين عندنا في مصر وفي تاريخ مصر ومشروف مشهور بالظرف وكده انا كنت بقرا في يومياته وبالمناسبة هي يومياته هو ما كتبهاش في حياته هو كتب مقالات باسم يوميات وجاءت صحفية بتحب كتابته وجمعتها في كتاب وأصدرت الكتاب اليوميات لما تقراها مجتمع بتقدر تعرف الشخص وتقترب منه منها مقال عن ازاي دخل الصحافه هو شخص بيحب الشعر والادب كان يعرف امير الشعراء احمد شوقي في احد الليالي راح لرئيس التحرير بس بيشتغل في التحرير اكتر من كتابه المقالات في احد الليالي راح لرئيس التحرير كان تقلة باشا في الاهرام كانت من اهم الصحف فساله فين كنت سهران امس فقال له مع محمد محمود باشا محمد محمود باشا هو رئيس وزراء مصر الفتره قال له انت كنت سهران مع رئيس الوزراء امس قال له نعم قال له ما بتكتبش مقالات يعني كان هيلطم يعني فالفكره انه انت عندك مصدر مهم فراح فعلا واستمع اليه وبدا يفكر ازاي ياخد من هذه الجلسه معلومات واخد فكره عن انه في مفاوضات مصريه مصريه انجليزيه الان وكتبها في المقال لكن انتبه رئيس الوزراء ان هذه المعلومه سربت من الج... من الجلسه هذه القصه حكاها كامل الشناوي في يومياته فانا امبارح كنت بقرا كتاب عن كامل الشناوي كتبه احد الصحفيين المشهورين محمود السعدني كتب عن ظرفاء مصر فعمل فصل عن كامل الشناوي تكملة القصة إن رئيس الوزراء محمد محمود باشا لما انتبه إنه كامل الشناوي أخذ المعلومة تاني يوم حكى إن جوبلز اللي هو وزير الداعية النازي المشهور جاي مصر في زيارة سرية وإن هو تقابل معه وقال اسم الفندق وقال معلومات كتيرة كلها غلط وكامل الشناوي استأذن في الانصراف وحس إنه عنده معلومة سرية هتبقى سبق صحفي وراح لرئيس التحرير وقالها له قال له مستحيل الوزير الألماني يجي مصر ومحدش يعرف ولا حد يعني تفضل المعلومة سرية حاول يتواصل مع الشرطة مع الفندق سيماراميس اللي نزل فيه ما قدرش يوصل المعلومة اتأكد إن المعلومة ممكن تكون مزيفة وما قدرش ينشرها رئيس التحرير فرئيس التحرير ت... بعدين تاني يوم تواصل مع رئيس الوزراء بنفسه يعني إن هي المعلومة صحيحة فضحك الوزير قال له لا المعلومة مش صح بس أنا حبيت أعلم الصحفي كامل الشناوي إنه إزاي ينتبه إيه المعلومة اللي ممكن ياخدها وايه المعلومه ما ياخدهاش يعني كان لعبه او مقلب حب يعملوا فيه رئيس الوزراء بين كامل الشناوي المقلب ده انا ما حكاهوش بالمناسبه كامل الشناوي لما حكى القصه حكى نص القصه هي مثال طريف لكن يمثل لك عن فكره انه احيانا المعلومات في السير الذاتيه بتكون عامله زي قطع البازل تكون وصلت القطعه او نص قطعه بيحكيها الشخص بس ما بيحكيش عن النص التاني لاسباب كتير سياسيه او تاريخيه او شايف ان دي مش معلومه مهمه لكن مع ان انت تجيب نفس الشخصيات وتحطهم جنب بعض بتقدر تعرف المشهد اكتر يعني بتعرف ليه هو سكت عن هذه الحادثه او القصه تكمل بيه الغائب عنه فانا ساعات بحس اني بعمل بازل او بعمل لغز او احجيه حتى اكمل رسم المشهد ضباط الاحرار آه مين اللي كان فيهم صاحب هوى شيوعي مين كان اقرب الاسلامي ايه النقاشات اللي كان ما بينهم فما بتقرا عدد جيد من المذكرات تعطيك تصور عن هذه الشخصيات احاديثها الشخصيه ببدا اسمع صوته الداخلي وابدا يعني افهمه اكتر احنا بنحتاج احيانا السيره الذاتيه او الحوارات او الرسائل اي شيء ذاتي حتى نقترب من فهم الشخص مش بنتعاطف معاه احيانا مش مش ببقى اهميتي ان اتعاطف مع السياسي بس انا عايز افهم هو كيف يرى العالم من وجهه نظره او الصحفي يعني كيف يرى بفهم دوافعه كمان بالضبط بفهم دوافعه ليه هو بيتصرف هذا التصرف ليه بياخد هذا القرار هذا مش بيدينا تبرير لتصرفاته بس بيدينا اقتراب من منظومته الأخلاقية أو القيمية اللي هو بيتصرف بيها فالصحفيين عندنا يعني لو لو مثلا في مصر بنتكلم عن الصحافة قصص الطريفة مرتبطة دايما بمحمد حسنين هيكل تدخلاته دوره في صحيفة الأهرام جمعوا أهم الأدباء في دور واحد في الأهرام جاب لهم طابق واحد قعد فيه نجيب محفوظ توفيق الحكيم جاب محمود درويش من موسكو وجلس في مصر جمع هؤلاء الأدباء قد يكون السبب أن يأمن جانبهم يعني نوع من أنواع الترويض لكن القصص دايما اللي عن هيكل طريفة كيف يعامل الصحفيين كيف يعامل السلطة ففي نص تراث هيكل متعلق بالقصص التي حول هذا الشخص اللي هو صحفي مقرب من من السياسي جمال عبد الناصر ومع كل اللي انا بنحكيه عن المذكرات والسير الذاتيه ما زال هناك نقص كبير في العالم العربي عن كتابه مذكرات عن شخصيات مهمه جدا يعني يكاد لا يكون لدينا مذكرات او سميها كتاب كامل عن حياه عبد الناصر من الولاده الى الوفاه كتاب عميق في تحليل هذه الشخصيه السياسيه او السادات او حتى مبارك او حتى اعلاميين كان لهم دور معين في الصحافه والاعلام في العالم العربي فهو مجال محتاج استثمار كويس
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazoncom slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
هاد بياخدني إلى سؤال آخر آه، يعني متعلق برضه بكيف ال- وسائل الإعلام تحديدا العربية بما أنه عم نحكي عن النطاق العربي آه، يمكن أجنداتها أو توجهاتها السياسية بتأثر على كيف بتغطي سير ذاتية معينة آه، بتركز على جوانب معينة فكيف إذا أنا شخص مهتم بالاطلاع على سيرة شخص آه، معين آه، زي ما هلأ كنت عم تحكيه زي بازل أو أحجية كيف ممكن أحصل على آه، نظرة شاملة لشخص معين وشو بتشوف الثغرات اللي موجودة حاليا في وسائل الإعلام العربية في تناولها للسير الذاتية بما أنه يعني اطلاعنا بشكل عام الإنسان اللي يعني اللي مش كتير قريء اطلاعه على السيرة الذاتية في الوقت الحالي أكيد رح يكون من خلال وسائل الإعلام فيلم وثائقي فيديو قصير على إنستغرام فكيف بتقيم تناولها ل... للسيرة الذاتية حاليا؟
في دور كو- جيد نقدر نقول موجود في الافلام الوثائقيه اللي اللي بتو- بتخرج في العالم العربي في المجمل يعني في المجمل في افلام الوثائقيه او التوثيق عن الشخصيات التاريخيه مهم سواء كانت شخصيات ع- عربيه او اجنبيه فدي ماده ممتازه لانها ممتعه ماده ممتازه للمتلقي العربي انه يتفرج عن فيلم يأرخ لشخصيه زي فيلبي مثلا في الجزيره العربيه او شخصيه محمد اسد ورحلته دي افلام دي افلام وثائقيه طلعت بالفعل شاهدتها منوعه او غازي القصيبي في السعوديه يعني هذا التراكم ممتاز للمتلقي العربي وقاعد يزيد يعني قاعد يطلع برامج بتأرخ لشخصيات مستشرقين او باحثين امبارح شفت اعلان فيلم وثائقي جديد لقاء مع مقاتل مصري هو كان لي كان يعرف عبري في حرب اكتوبر 73 ودوره في فك شفرات الإسرائيليين في تحديد مكان أحد أهم القادة في الحرب أكتوبر الإسرائيليين وتحديد موقعه لأنه تنصت على اللاسلكي التقط الإشارة وحددوا مو- مكانه وتم قصفه والشخص ده كان يعني كان مرشح يكون قائد الجيش الإسرائيلي نفسه فعاملين لقاء مع الجندي فأنا عجبني في الفيلم إنه صوت الجندي واضح لقاء معه هو الشخص اللي فك الشفرة بعيد عن التخليد على دور الع- القادة وال- ورؤساء الأركان ده الجندي العادي لو يطلع أفلام عنده بتكون جميلة فده موجود في العالم العربي وقاعد يزيد وأنا شايف إنه الجهود مبشرة بأفلام وثائقية ممتازة من مختلف التوجهات إيه النقد اللي موجود هو النقد إنه أحيانا آه، الشخصيات التاريخية بتكون لها ملفات حساسة أو بشخصيات المثقفين حتى في كتابة تاريخ حياتهم فبيتم السكوت عن بعض الملفات أح- انا بالنسبه لي معيار انه لا يتم الكذب او ضخ روايه اخرى ممكن يكون في درجه ما من الصمت او التحرير انه قد لا نتطرق لهذا الملف قد اتفهم ذلك في فيلم وثائقي بس اللي لا اتفهمه هو تقديم روايه اخرى او الكذب يعني تقديم روايه ما حصلتش فده هو ده الخطا في الافلام الوثائقيه احيانا يتم او م- مش في الافلام الوثائقيه في عموما في اي منتج اعلامي قد يتم الصمت على بعض الفترات الحساسه في بعض ادوار الشخصيات التاريخيه التي قد تمس آخرين السير الذاتية أحيانا عبء ومسؤولية أتذكر نصر الدين الأسد كاتب المرموق لما سألوه لماذا لا تكتب سيرة ذاتية في آخر حياتك فقال لماذا أورث عداوات لأولادي بعد وفاتي فهي ح- يعني هي مسؤولية كبيرة بتتطلب أحيانا شجاعة من الكاتب أنه يحكي ما حدث و- بصدق ازاي ده نقول للمشاهد او القارئ اعتقد انه نفس التقنيه البسيطه انه احيانا بتحتاج ان انت تضرب الروايات ببعضها مش من اول يعني في نسبه ان انت في في في مستويين للتفريق بين المعلومه وبين التحليل فمثلا آه، رئيس دوله اخذ قرار هذا معلومه لكن تحليل هذا القرار ومسوغاته قد ياتي الضيوف في الفيلم الوثائقي لتغييرها او تخفيفها او تعديلها فالمشاهد هنا في دايما مش بيتلقى احيانا احيانا بنتخيل المشاهد متلقي سلبي لا المشاهد ده بيسمع ماده يتفاعل معها في معلومات تاريخيه لا- غير قابله للجدل لكن في تحليل تاريخي نختلف معه حتى في الضيوف اللي بيقدموه في الوثائقي فهو ده التفاعل اللي بيحصل ازاي القارئ بيسمع وبيفكر في في مبرراتهم هل دي مبررات يعني معقولة ويتوسع في المصادر بقدر مش بقول انه هيكون باحث بس ممكن يراجع بعض التحليلات اللي قالها الضيوف او الافكار خصوصا لو هو عنده اهتمام ب... بالشخصيه دي فهو سي... اي ماده اعلاميه هي ممكن تكون مدخل بس هي مش القول الفصل هي ممكن تدخلك في اجواء هذه الح... العصر وتعرفك بيه وهنا بيكمل دور القارئ او المشاهد او المتابع ان هو يروح ويدور ويتفاعل مع هذه الماده ايضا هناك دور للنقاد ممكن القارئ ما يكونش عنده الخلفيه اللي ينقد لكن صناعه نقد فني او نقد وثائقي انه مثلا ناس بيفهموا في هذه الصنعه لما تخرج منتجات ينقضوها فيبقى دايما عند مسؤوليه عند اللي بيشتغلوا في الافلام الوثائقيه او شغالين في الاعلام شعور ان في ناس هيراجعوا ورانا وان هم هينقضوا ما ما قلناه فده بيخلي فيه جده في اللي عمل واجتهاد بيحترم المتلقي لانه يعرف ان هناك حركه نقديه ودي مشكلتي مع البودكاستات الان يعني لو انا هقول هتكلم عن الناس التانيين يعني دي كعاده السيره الذاتيه بنجيب في سيره الناس هو انه مشكلتي مع البودكاست انه درجه النقد فيه ضعيفه او انه ممكن لازم يزيد درجه نقد المشاهدين والمتلقين والجمهور العام للبودكاستات اللي قاعده تطلع عشان اصحاب البودكاست يكون عندهم دايما تفكير في الضيف والمحتوى ويحسوا ان عندهم مسؤوليه حول ما يقدم ده يمكن تطبيقه على الفيلم الوثائقي او تطبيقه على ماده اعلاميه حتى على الفيديو القصير او على ال...
بالظبط على اي ماده هذا بياخدني كمان ل... يعني لو بدي أتفرع من هاي النقطة بما إنك طرحتها كيف بتشوف من وحي يعني اطلاعك تغير تغيرت طريقة التعامل مع روايتنا للسيرة الذاتية بنشوف بالأف... بالفيديوهات القصيرة خصوصا على انستغرام reels تيك توك بنشوف إنه في يعني إن صح التعبير استسهال نوعا ما بإنه أنا أجيب موضوع كبير وأبسطه إلى يعني درجة يمكن هو ما بيتحمل إنه يكون لهاي الدرجة بسيط فممكن نمسك سيرة, سيرة شخص مثلا سياسي أو إعلامي وأحاول إني أختصر قدر الإمكان في دقيقتين أو ثلاث دقايق قصته هذا شو بيفقدنا وشو بتشوف ممكن اصلا ياثر لقدام في طريقه تعاملنا مع مع السيره الذاتيه واصلا خلينا حتى يعني نقول على مستوى اوسع ثقافتنا بشكل عام لانه جزء من ثقافتنا هي اطلاعنا على تجارب الاخرين يعني يعني بصي يعني في الدراسات التاريخيه دايما كان بيواجهنا مشكله او اللي بيهتموا بالتاريخ وهم بيدرسوا كانوا يحكوا مثلا عصر او فتره معينه انه ما فيش مصادر مكتوبه او ما فيش وثائق او ما فيش اثار ونقوش فبيجي فجوات في تاريخ معين لفترة أو دولة معينة بسبب عدم توفر الوثائق الكافية فبندور على رسائل شخصية وبندور على كلمة مكتوبة نحللها فبيبقى قلة المصادر بنقعد يحفروا فيها حتى يطلعوا بفكرة أو بفهم العكس في العصر الحديث هو في انفجار للحديث الذاتي الناس كلها بتتكلم عن نفسها على مستويين بيتكلموا عن نفسها أو بيتكلموا عن آخرين والمتلقي قدام الانفجار دوت قدامه يفكر في المحتوى ده أقصد بيه إنه لما انت تعمل فيديو دقيقتين او ثلاثة عن شخصية ثرية فيها مليانة جوانب ده اسمه اختزال في المستوى العادي الشامل انا بعتبر دي مقدمة اه دي وسائل ممكن استخدامها للتعريف بناس بقائد مهم شارك في الحرب تحكي لهم عنه او بتحكي لهم عن صحفي او اديب او فنان مدخل بس ده مش كافي يعني دلوقتي لو احنا لاحظنا حتى في وسائل الاعلام في عودة للوسائل الاعلام الطويلة اللي هي الفيلم الوثائقي طويل او مسلسل وثائقي حتى بيعملوا احيانا عن بعض الشخصيات زي القيصر روسيا تروتسكي حتى محمد الفاتح عملوا الان وثائقي جمع ما بين متعه الدراما في دراما وفي تمثيل وفي مؤرخين بيدخلوا في الحلقه يعلقوا وشفتها تجربه ممتازه جدا ودي على مدى مستويات حلقات فبتديك مسافه للتحليل والتعمق في الشخصيات فانا بشوف انه الحلقات الطويله هي افيد للقارئ على المستوى الاعم اه الفيديوهات القصيره بتقدم خلطه سريعه بتسمع من بس هي دايما المعرفه طبيعتها وطبيعه اي معلومه او طبيعه اي تصور كل ما تعطيه فهم اكثر بمعلومات اكثر بتحليل مركب اكثر يعني تحليل مركب يبقى فيه تداخل ما بين الاسباب والنتائج والسياق وطبيعه الشخصيه هنفهمه اكثر مشكله اليوتيوب هو انه ممكن يقدم مقدمات مثيره لعصر او شخصيه قصه حلوه او مشكله اي ماده اللي هي المواد القصيره لكن هل ده بينفذ في العمق؟ اظن الكتب هي اللي بتعمل كده فانا دايما بحب احيل للكتب فاه احنا في عصر الصوره في الوسائل التواصل الستوريات الريلات بس انا بحب دايما استخدم الوسائل دي للترويج للكتب يعني بكتب دايما على تويتر او وسائل التواصل انه شوفوا الكتاب ده صادر عن طه حسين كتاب امس بقرا فيه يعني ده الضحيه الاخيره بالنسبه لي اللي شغال عليها وبقرا عنها هو طه حسين طب طه حسين هو عميد الادب العربي في حد كاتب رساله دكتوراه في امريكا اسمه حسام احمد كاتب كده اسمه النهضوي الاخير عن دوره السياسي في المجتمع في مصر ودوره كعميد كليه الاداب وكوزير معارف دور لم يدرس بما فيه الكفايه كيف دخل معركه مع الفرنسيين حول انشاء مدارس عربيه في طنجه وفاس والمغرب في فتره كان فيها استعمار فرنسي اشياء مش متداوله كتير عن شخصيته ف برجع بقول لك هو ثقافه الكتب والقراءه قد تكون هي الحل لفهم الشخصيات اعمق ده كتاب كامل يتناول بعد من ابعاد شخصيته في كتب تانية بتناوله كناقد ادبي وككاتب نثر وصاحب سيره ذاتيه هي سيره الايام بالمناسبه الكتاب معظم الحاجات اللي بيحكيها لم يحكيها طه حسين في الايام اللي هي سيرته الذاتيه المشهوره يعني القصص اللي حكاها عن دوره في الوزاره ومعاركه هو ما حكاهاش في سيرته الذاتيه كان مهتم بانه يحكي عن طفولته اكتر فاحيانا حتى يكون الواحد كاتب سيرته الذاتيه بس مش جايب كل المواضيع اللي عاشها في حياته ممكن يكون مهتم يعني ادوارد سعيد استغرق في مذكراته خارج المكان الناس تعرفه ناقد ادبي ومدافع عن حقوق فلسطينيين في امريكا بس مش كل مذكراته بتغطي حياته العريضه ولا دوره الاكاديمي بتغطي كتير منها سنوات الطفوله وسنوات شبابه ومراهقته ومعاركه الكبيره اللي خاضها لم يعلق عليها او لم يكتب عنها بما فيه الكفايه احيانا بيجي نقاد كبار يعمل او ناس مختصين في السير يكتبوا يعني في كتاب صدر مؤخرا عن سيره ادوارد سعيد كتبه كاتب توماس بيرنان اسمه اماكن الفكر وعمل تفاعل هو ده اللي ممكن يعني نرشد الناس ليه انه ممكن نعرف الناس بيه آه، قد ايه القضايا مركبه وده ممكن يعمل له الامل والإنسان كمان مركب والاشخاص مركبين انه مش مستوى واحد هو كان طيب او شرير او في مستويات متعدده من الشخصيه السياسي والفنان والاديب مراحل في حياته حقب بيتغير فيها وهي دي شطاره العمل الفني او الوثائقي انه يلمس هذه الجوانب او يلمس هذه الطبقات يقدر يعبر عنها وي- ويطلعها في كتاب او يطلعها في سيره الوسائل التواصل الاجتماعي مهمه وعظيمه وافادت الناس بس لا يمكن الاستعاضه عنها عن المعرفه اللي فيها نفس طويل ومع الكل يعني ال- ال- الوثائقيات مهمه آه، حتى الوثائقيات بس أنا دايما باكد على اهميه الكتب لانه الكتاب فيه نفس طويل 500 صفحه عن شخصيه في فرصه كبيره انه انت تتعمق في فهمها وفهم مبرراتها وتناقضاتها على عكس زي ما انت قلتي reel او story سريع مين هو الشخص ده بس احنا ما فهمناهوش يعني ما است- ما استوعبناهوش كويس لو بدنا ناخد على مستوى أوسع فيما يتعلق بالدول نفسها وسياسات الرقابة عندها توثيق السير الذاتية كيف ممكن يتأثر من دولة للتانية بناء على سياسات الرقابة عندها أو سياساتها بشكل عام يعني سؤال مهم لانه بيوعينا بيخلينا حتى في تلقينا للسير الذاتيه عندنا عين نقديه اكثر يعني بم- لما يخرج آه، منتج آه، ثقافي او منتج وثائقي او سيره او مذكرات لشخصيه هي مهمه واضافه طبعا اول حاجه بالنسبه لي بستفيد منها بس السؤال اللي بيجي في بالي بعدها ايه الملفات اللي هو ما حبش يتكلم فيها ايه الحاجات اللي كنا منتظرين شهادته عنها ولم يقدمها يعني في مذكرات سعدون حمادي وزير خارجية عراقي استعرضتها منذ فترة ده كان وزير خارجية وفترة رئيس وزراء ونائب في البرلمان لما بيجي يكتب مذكراته على حوادث مهمة في تاريخ العراق وصدام حسين ما بيحكيهاش فده كان بيسألني طيب انت بتكتب مذكرات لازم كان ممكن تأتي وده يبقى يجي سؤال النقدي انه تغفل المذكرات عن كذا وكذا وكذا او تصمت او أو احيانا تكذب احيانا خصوصا لما انا جبت ما يعني بتجرب على تجربه نقديه عملتها ان جبت مذكرات احد المسؤولين هو سعدون كان وزير خارجيه قارنتها بحاجه اسمها اشرطه تسجيلات صدام دي اللي اجتماعاته الداخليه اللي كان بيجتمع فيها مع حزب البعث كشف عنها بعد سقوط العراق في 2003 فرحت دورت عن اسم سعدون في الاجتماعات لان الاجتماعات متفرغه وزاره الدفاع الامريكيه فرغت هذا الاجتماع لدراسه تفكير صدام حسين ودراسه كيف كانت تدار العراق ورايه في الملفات لان الاجتماعات دي لم تكن تخرج على الهواء دي اجتماعات خاصه فقعدت اشوف لقيت صوت لسعدون وشخصيه مختلفه غير سعدون اللي بقراه في المذكرات فعملت مقارنه في مقال هو انه ليه الاشياء اللي هو شهد عليها زي حرب الخليج وكتير من الامور مش واضحه في المذكرات مش بنفس الجراه وهو كان مسؤول لكن هو خرج بعد ذلك طبعا درجه النقد الذاتي لل... لل... ضعيفه جدا احيانا الواحد يكتب مذكرات يقول كم كنت مهما لكن بدون اخطاء يعني بقرا مذكرات برنارد لويس مستشرق المعروف هي يعني تفيض بتمجيد الذات وتمجيد نفسه واهميته ف في دور لل- آه، للدول احيانا في توجيه الاشخاص انهم يخافوا يفتحوا فتح ملفات في دور للمنصات ان هي تخاف تفتح ملفات مؤخرا شفت فيلم عن هيكل انا بحاول اجيب امثله تطبيقيه عشان تربط في ذهن ال- آه، مت- يعني المشاهد او المستمع انه مثلا شفت فيلم عن هيكل وانا بحب اتابع قصه هيكل كاحد الصحفيين المهمين الفيلم لم ياتي باي قراءه نقديه يعني اقرب للقراءه الاحتفائيه وده نوع من الوثائقيات او ال- او نوع من كتابه السير اللي هو سيره الشخص العظيم المهم وده مشكله بالنسبه لي لازم يبقى في معالجه نقديه لانه مهما كنت عظيم او مهم انت عندك ثغرات في تجربتك فالمعالجه هنا تتدخل وفي شيء تاني هو التدخل السياسي مع الثقافي يعني في الكتاب اللي اشرت ليه من شويه عن طه حسين نهضوي الاخير الكاتب بيقول انه طه حسين بعد ثوره يوليو ظلت الحكومات تفرضه كانه ممثل ليها في مواجهه الجماعات او المعارضه حتى الاسلاميه فدايما الدوله تروح تطبع كتبه باسعار رخيصه وتنشرها كانها تقول طه حسين في صفنا في فريقنا مش في فريقكم فهنا قعدت افكر ك- ده كاتب بيستخدم كتاباته لتوصيل رسائل سياسيه طب حتى كتابات طه حسين بتحكي عن الديمقراطيه وحريه التعبير الدوله ما بتعملهاش مش مهم بس انا بقول لكم طه حسين معايا انا في صفي انا بعمل له تمثال واسمي بيه قاعات في جامعه القاهره واحتفي بيه فده كمان آه، مستوى تاني من النقد اللي هو ازاي بيستخدموا الشخصيات السياسيه او الشخصيات الفكريه والادبيه ويتعاملوا معاها نفس الحكايه مع هيكل هيكل شخ- شخ- شخص مهم هو الدوله بتتعامل معه كانه صحفي الدوله وقف معاها وهو شخص يعبر عن الحقبه الناصريه مش صحفي ناقد آه، ليه دور في نقد المجتمع او في نقد السياسه لا هو شخص مقرب من السلطه ولو هو كان ناقد للسلطه الدوله ما كانتش هتحتفي بيه وتنتج افلام وثائقيه عنه يعني ساعتها ما كانتش هتهتم ان هي تطلع اصوات معارضين ليها فهو ده مهم التفكير في في في المساحات ديت و- و- و- ونقدها وده بيجي بالنقد المستمر نقد اي منتج ثقافي سواء فيلم وثائقي او كتاب او آم، آه، ماده اعلاميه بتطلع حتى يوصل لنا الجوانب الاخرى السير الذاتية أنا لو بدعو الناس إلى قراءتها آه ممتازة إن هي تشوفها كفيلم وثائقي وتشوفه كريل وستوري كل ده ممتاز لكن حتى ككتب فيه أنواع مختلفة وتفاصيل ثرية ومهتم أنا مهتم إن الناس تتعرف على المجال ده لأنه ممتع جدا وممكن حادثة بسيطة في حياة إنسان تطلع عنها كتاب يعني أنا أشرت في مرة في حوار قبل كده لكتاب جديد ظهر ممكن أختم بيه عجبني الزاوية اللي تلقى اللي كتب بيها كاتب اسمه كريم جمال أم كلثوم سنوات المجهود الحربي زنوات المجهود الحربي راح دور على دورها في حرب آه، بعد استنز... بعد حرب استنزاف 67 ازاي جمعت تبرعات وعملت حفلات في باريس و... والكويت وت... واخذت تبرعات حتى تسند الجيش فعجبني الزاويه جدا اللي هو تناولها وغيرها من الزوايا اللي هو مش لازم تكتب سيره شخصيه لكل حياته لكن ممكن تركز على زاويه واحده الزاويه دي تطلع آه، انواع ممكن اختي كمان مذكرات كمان بحبها مذكرات كتبتها الناقده آه، الادبيه ساميه محرز كتبتها عن جدها الشاعر ابراهيم ناجي فهي كتبت عن جدها لان هي عندها عند عمتها لقت اوراقه الشخصيه لقت مذكراته اللي ما نشرهاش فاستعانت بالمواد ديت وبقصص العائله قصص امها وجدتها حتى تكون صوره للشاعر مش نع... ما بنعرفهاش صوره للشاعر في منزله في طريقه تفكيره في عيادته صوره مختلفه آه، مش مطروقه وحميمية جدا أكتر من ما يعني بالضبط.
إحنا بنعرف عن إبراهيم ناجي بالضبط.
يعني من أي مكان تاني حتى هي وصلت في الكتاب ده لمين آه، هو يقصد في اغنيه الاغنيه الشهيره بالظبط الاغنيه الشهيره اللي كتبها اللي كتبها لام كلثوم اللي بعد كده ام كلثوم غنتها يعني الاطلال فهي وصلت مين مين الشخصيه وصلت لحفيد هذه السيده اللي كتبت فيها القصيده فبنوصل لمستويات من الح- الحميميه وال- والتفاعل مع شخصيات غير السير الجامده فهو مجال ثري جدا ورحب ومليان انواع ويعني عارفه تنويعات يمكن استخدامها يعني مره بالرسائل مره بزاويه شخصيه مره بالحياه العامه انواع مختلفه فاتمنى الناس ت- يعني تستمتع بيه زي ما انا جر... زي ما انا استمتعت وكتبت عن هذا العالم ودايما بكتشف الشخصيات ابعاد جديده في في حياتها فبتبقى بالنسبه لي مذهله وطريفه جميل بدي أشكرك محمد على هذا الحوار المفيد والممتع وشكرا جزيلا على وقتك شكرا شكرا شكرا انه اديتينا كده اطلال على يعني النقاش معاك فكرني بكتب ومواد آه، استمتعت لما قراتها ممتن ليك
هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير مونتاج حسام علي وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز بودكاست حرر من إنتاج صوت
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F 150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F 150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F 150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.